آه، شكرا صاحب القداسة أحب أن أنا أقرأ جزء من رسالة معلمنا يوحنا الحبيب يوحنا الرسول في الإصحاح في الرسالة الأولى في الإصحاح الخامس هقرأ خمس أعداد موجهين لنا كلنا كل من يؤمن أن يسوع المسيح أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه ووصاياه ليست ثقيلة لأن كل من ولد من الله يغلب العالم وهذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين وإحنا في اجتماع شباب لينا وفي هذا السن الجميل السن آه بنتطلع بنترك مراحل الطفولة وكنا فتيان أو فتيات ثم نتقدم إلى مرحلة الشباب والنضوج وبنعيش في العالم الكبير ده المتصل ببعضه وبقى كلنا ويانا أجهزة صغيرة كده بتجيب لنا العالم كله أنا عايز أكلمك عن نفسك وبعدين أكلمك عن الزمان اللي احنا فيه وبعدين أكلمك على إزاي تكون ناجح ناجح مش في الدراسة أو الكلية أو المعهد اللي بتدرس فيه لكن إزاي تكون ناجح في حياتك الله عندما خلق الإنسان قال له أنا هزودك بثلاث حاجات لم أعطيها لكل الكائنات الحية الأخرى سواء الأشجار النباتات أو الحيوانات سواء اللي بتطير أو تدب على الأرض أو تعيش في المياه أول حاجة هديها لك هدي لك عقل والعقل ده يميزك والبشر اتفقوا وقالوا نسمي العقل العقل زينة وصار عقل الإنسان هو زينته هو جماله يقول لك فلان ده عقله موزون أو فلان ده عقله فاضي ربنا يحفظكم او فلان ده متأسف في الكلمة يقول لك عقله مهوي يعني كان ما فيش عقل خالص وفي واحد تقعد وياه تحترم عقله مش سنه تحترم عقله وقال له هدي لك العقل ده يبدع ويفكر ويستطيع أن يجمع الماضي والحاضر والمستقبل يعيش في ذكريات الماضي ويعيش في أمور الحاضر ويحلم بالمستقبل في عقلك طب وتاني حاجة يا رب هتدهاني ايه قال له هديلك ما نسميه بالحرية ورمز الحرية في حياة الإنسان هو الإيد إيدك لو أنت تأملت إيدك بالأصابع الخمسة تعرف أن كل شيء في هذه الحياة معمول بالأصابع الخمسة دول فالحضارات يعني المكان الكبير الجميل الحلو احنا فيه ده أصابع فنانين وأصابع مهندسين وأصابع معماريين وأصابع عمال هي اللي اشتغلت الكرسي اللي انت قاعد عليه والكنبة اللي انت قاعد عليها عملتها الأصابع فقال له هديلك الايد رمز للحرية حط عقلك مع ايدك سوف تبدع كل يوم ما هو جديد اتخيل كده ويايا وطبعا ربنا اعطانا كلنا قدرة الخيال اتخيل كلنا ويانا انه ربنا اعطانا الشجر فالانسان بعقله وبيده طلع من خشب الشجر أشكال وألوان لا يمكن حصرها أشكال وألوان في كل حاجة من أول القلم الرصاص اللي بنستخدمه لغاية الكيان الكبير زي اللي قدامنا ده يد قال له يا رب والحاجة التالتة اللي تدهني ايه قال له هديك بقى حاجة مخصوصة قوي حاجة لك انت بس بس الحاجة دي هتبقى بيني وبينك ايه يا رب اللي هيبقى بيني وبينك قال له هديلك قلب قلب طب ما كل الكائنات الحية فيها قلب و- وبينبض قال له لا ده القلب بتاعك بقى حاجة مخصوصة ده القلب ده هو المحطة اللي هتقابل فيها أنا وأنت يعني إيه يا رب قال له يعني أنا وأنت لنا مكان خاص نتقابل فيه في أي وقت في أي زمان في أي جيل من خلال قلبك يصير محطة اللقاء بينك وبين مسيحك قال له على كده يا رب انت زودتني بالثلاث حاجات دول عقل head ايد hand وقلب heart سموهم ثلاثة H وصارت وصار الإنسان متميز صرت أيها الشاب وأيتها الشابة كائن متميز عاقلا وعاملا وأيضا كائن روحي كائن روحي تتقابل فيه مع الله وصار صارت حياتك كلها على صورة الله ومثاله وصرت كائن وانت على الأرض برجليك تقدر تكلم الله في كل مكان وصرت صورة الله ومثاله وتأكدت الصورة الجميلة دي يوم ما اتعمدت وانت صغير وانت عمرك ايام اتعمدت كان يوم فرح قوي ولبسوك او لبسوكي ابيض وزنار احمر وكان في زغاريت وكان يوم حلو وكان في شهادة ايه يا رب اللي بتعمله وياه ده قال انت صرت في الولادة الجديدة مولود من الماء والروح من السماء وصرت مدشن بزيت الميرون يعني مخصص يعني مكرس وكمان ابتديت أول مرة تتناول وانت بيبي صغير عمرك أيام تتناول وأو تسمع العبارة الجميلة اللي بيقولها أبونا وهو بيصلي في نهاية القداس يعفى عنا ها قول وياي يعفى عنا خلاصا ها غفرانا للخطايا ها وحياة أبدية ده أنا لسه بيبي في اللفة عمر أيام طريق الأبدية بقى مفتوح قدامك بقى مفتوح قدامك من اليوم ده من يوم المعمودية الجميل أو بنسميه يوم ثلاثي النعم معمودية وميرون والإفخارستية تناول يعطى عنا خلاصا بقالي نصيب في خلاص المسيح على الصليب يعطى عنا لغفران الخطايا بقى في حد يقدر يمسح خطيتي ويغفرها يعطى عنا للحياة الأبدية بقى الطريق الأبدية مفتوح قدامي أرجوكم يا شباب تاخدوا بالكم من النقطة دي إن صار طريق الأبدية طريق السماء مفتوح قدامك صرت متميز عايز تحافظ عليه انت حر مش عايز تحافظ عليه انت حر الله لن يتدخل في حريتك لكن الكنيسة بتعلمك ولذلك الارتباط بالكنيسة في سننا الجميل لو أنا عارف أنكم مرتبطين بالكنيسة في سن آخر من البداية في مدارس الأحد وفي فصول الخدمة وفصول شباب واجتماعات شباب لكن الارتباط بالكنيسة هو اللي بيأكد ليك انك ماشي في طريق الأبدية لك مكان في السماء ما انتش بعيد عن السماء ولذلك احنا كلنا بنحمل جنسيات كتيرة احنا في مصر نحمل جنسية مصرية في سوريا نحمل جنسية سورية في اوروبا نحمل جنسية البلد اللي فيها في افريقيا لكن في جنسية عايز اقول لك عليها انت خدتها قالها القديس بولس الرسول لتلميذه تيميثاوس في يوم كده هو بيكلمه قال له ايه اما انت يا انسان الله اما انت يا انسان الله في جنسية متعلقة أنك صرت ابن لله وصرت في هذه الرعوية وصرت مدعو للأبدية وصارت حياتك على الأرض لها معنى أصل بيني وبينكم بيجي وقت من الأوقات كده يجي فكر هو أنا ربنا خلقني ليه هو ربنا عايز مني ايه ده انا كنت عايز ادرس كذا والمجموع بتاعي خلاني ادخل حاجة تانية او لما دخلت الكلية اللي كنت بفكر فيها لقيت نفسي يعني مش مبسوط قوي او كانوا اهلي عايزين يدخلوني كذا وانا كنت عايز كذا انا مش بحدد اسماء ويجي السؤال المتعب هو انا ليا لازمه هو انا ربنا خلقني يعني خلقني بهدف طب ده انا شايف زميلي فلان وزميلتي فلانه ماشيين في طريقهم والامور ماشيه امال ليه الامور ويايا كده اعرف ان الله خلقك ولك هدف ولك خطه عند ربنا هتحتاج منك شويه حاجات صغيره هكلمك عليها في الاخر لكن اللي عايزك تخلص منه في النقطة دي ان انت صرت على صورته ومثاله وصرت هيكل لله هيكل مقدس وصرت مستودع لقوة المسيح ما في يوم من الايام وقف بولس الرسول وقال الآية الجميلة دهيت وبولس الرسول زينا إنسان زينا بل بالعكس ده هو نص حياته كانت بعيدة عن ربنا طب يا بولس قلت ايه قال كده استطيع ها الايه اللي بتقولوها في الامتحانات مش كده برضو مش برضو بتقولوها في الامتحان انا كنت بقولها في الامتحانات زيكم بالظبط يعني كان الايه دي للامتحانات بس استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني بولس ده انت انسان زينا ازاي تقول كل شيء ده احنا محدودين قال لا اصل انا هخش واستخب في المسيح عشان كده اقدر اعمل كل حاجه استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني صارت صورتك الصوره الجميله دهيت الله الذي يحبك وخلقك وزودك بالحاجات الجميله فتح قدامك طريق الأبدية وأعطاك الكنيسة اللي بتحميك وبتحوط عليك وبتساعدك في انك تبني شخصية رائعة شخصية ناجحة في المجتمع في الوطن في الكنيسة في الإنسانية كلها طيب ده عن حضرتك طب والزمن الزمن اللي احنا فيه الزمن اللي احنا فيه الحقيقة فيه شوية متغيرات شديدة جدا الزمن النهاردة صار فيه تواصل وتقارب بين البشر بصورة لم يشاهدوها قبل ذلك ولكن في نفس الوقت صار هناك تباعد شديد اسمح لي احكي لك الحكايه سنة 1936 اخترع العالم التلفزيون التلفزيون ده كان في وقت من الأوقات كأنه اختراع أو سلاح سري يعني و36 دي يعني بعد الحرب العالمية الأولى امتدادا إلى مقدمات الحرب العالمية الثانية 36 وسموه كده TV بعد 30 سنة اخترعوا اختراع تاني كمبيوتر اللي هو سنة 66 كان الكمبيوتر حجمه كبير قوي وابتدوا يعملوا بقى إجراءات إنه يصغر شوية بشوية وسموه PC بعد 30 سنة تانيين سنة 96 مستر تي في اتجوز مين وخلفه عيل كده صغير آه يعني دلوعة شوية كويس وعشان دلوعة سموه شوية أسماء مرة سموه الموبايل ومرة سموه الهندي مرة سموه الجوال مرة سموه السيلفون مرة سموه النقال والمحمول في تسميات تانية دلعوا زي ما انتوا عايزين لكن من يوم ما اخترع الموبايل المحمول للأسف قال لك انتهى عصر الإنسانية وأرجوكم يا شباب يعني تعيشوا مشاعري وأنا بحكي لكم الحكاية دي أنا بحكيها في قالب كده بسيط يوم ما اخترع الموبايل صار استعمالنا واستخدامنا في هذا الجهاز الصغير وصار عدد الأجهزة اللي في العالم سواء الموبايل أو السيلفون أو اللابتوب بكل أشكاله الكمبيوتر أو التلفزيون أكتر من أعداد البشر أكتر من أعداد البشر طب وبعدين قال لك صار الإنسان بيتعامل ويا ماشين مع آلة مش بيتعامل ويا بشر وصارت الآلة بيني وبينك يعني أنا عايز أمسي عليك بعمل إيه بتمسوا على بعض إزاي عارفين طبعا السر مش كده وبتصبحوا على بعض إزاي مش كده ورنة ورنتين وال... الكلام الحلو ده ده, ده دي تفرق غير ما اقول لك وقابلك وجها لوجه واقول لك صباح الخير اقول لك مساء الخير ليه خدوا بالكم بقى يا شباب واحنا بنتعامل انسانيا بنشعر ببعض اشوفك النهارده اقول لك باين عليك فرحان عينيك بتقول انك فرحان اشوفك النهارده اقول عليك انت متضايق في حاجه مضايقاك بنشعر ببعض انت تقابلي صاحبتك تقولي لها ممكن اقول لك نكته سمعتها امبارح او شفتها امبارح فتقولي لها النكته تضحك مجرد صاحبتك اللي بتضحك تبسطك فصار هناك تواصل انساني لما ابتدينا نستخدم الالات والماشين الماشين عمر ما فيها مشاعر ما فيش مشاعر ما بتحسش بيه ما فيش كده واحد هيمسك الموبايل بتاعه يقوم الصبح يقول له مالك قايم متضايق ليه مش هيحصل او مثلا يقول له انك فرحان ليه النهارده ولا هيحس بيه ده احيانا يسموها اسم غريب قوي يسموه ستيوبد ماشين والعالم صار يعتمد على هذا بعد ما كان البيت الواحد فيه تليفون واحد فاكرين التليفون ابو سلك طبعا مش فاكرين شفتوا التليفون ابو سلك في الافلام لا شفتوه في الحقيقه وكان لما حد عايز يكلم حد كده من غير ما حد يعرف في البيت يشد السلك ويخش الاوضه ويقفل و... وينزل تحت السرير والكلام ده فاكرين الكلام ده لا مش فاكرينه لا مش فاكرين اللي قبل كده هم اللي فاكرين دلوقتي ما شاء الله ده انت ممكن تقعد تتكلم واللي حواليك ما يحسوش بحاجه صح خالص وصار لك عالمك بقى عالم لوحده شباب دخل الانسان في حاجه نسميها الانانيه ومن الطريقه دي وارجوكم تلتفتوا ويكون عقلكم بيفكر انتشر العنف وانتشر الارهاب وانتشرت الجريمة وانتشر التفكك الأسري وانتشر الإلحاد اوعوا تفتكروا الظواهر دي ظواهر قليلة ده الظواهر دي لأن التواصل الإنساني اتقطع ده أنا مرة قريت حاجة كده لطيفة يقول لك قاعدين في البيت بياكلوا بابا وماما وعندهم أربع أولاد وبنات فالأخ اللي قاعد هنا بيضرب في التليفون ويكلم أبوه اللي قاعد في الطرف الثاني من المايدة يقول له بابا هات لي طبق السلطة اللي قدامك مش مكلف نفسه انه يتكلم بيبعت له مسج ولا يبعت له رسالة اه صار عالم غريب ارجوكم خدوا بالكم والنهاردة في مرض اتكتب في كتب الصحة العالمية اسمه كده اسمه غريب قوي مرض الخوف من فقدان الموبايل يبقى يعني كل واحد عنده كده قلق عنده خوف ان الموبايل بتاعه يضيع تلاقيه ماسكه على طول مش كده برضو حتى ما حطوش في جيبه لا ماسك الموبايل على طول يخش في اي مكان ماسك الموبايل بقى مرض مرض رسمي يعني انا مش بقولها مبالغه ده بقى مرض متسجل طبيا ان في مرض الخوف من فقدان الموبايل وبعدين وبعدين انتوا شباب وحياتكم وسنكم الجميل ده وبنكبر شوية بشوية في حياتنا سواء كنا في دراسة الجامعة أو اتخرجنا أو داخلين الجامعة وبعدين نعيش ازاي في الزمن ده ده أنا عايز أقول لك بعض العبارات اللي بيقولوها يقول لك to have lunch يعني يبقى عندك أكل or to be a lunch او انت تتاكل زمن غريب او يقول لك to كان في زمان to be or not to be دلوقتي بيقولوا to e or not to e e اللي هي الكترونيك يعني يا تمشي في الدوامه دي يا هتضيع الانسان شوية بشوية بيفقد إنسانيته عشان كده أول حاجة عايز أقولها لك حافظ على إنسانيتك وأحكي لك بعض النقط العالم بيتغير بيتغير طب وإحنا شباب وعايشين في المنطقة بتاعتنا هنا في العالم اللي بقى متصل ببعضه كل واحد فينا عنده أحلام وعنده رؤية أعمل إيه عشان أكون شاب ناجح عشان أكون دايما شاب ماشي صح ماشي صح أنا هحط قدامك خمس مبادئ بقى عشان يبقوا تعدهم كده على أصابع يدك خمس خطوط عريضة حطها قدامك في ضوء كل اللي قلته ما تنساش ان الآية اللي انا ركزت عليها هنا يقول لك وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم ايماننا احفظوا الآية دي رسالة يوحنا الاولى اصحاح خمسة عدد اربعة هذه هي الغلبة التي تغلب العالم ايماننا مناش غيره ايماننا ده القديس يوحنا حبيبي اللي بيقول الكلام ده في الإنجيل في العهد الجديد أول حاجة أول خط عريض كده حطه قدامك كن واثق تماما في إيمانك اوعى إيمانك يتزعزع اوعى إيمانك يتهز ما انت بتشوف كل يوم حاجات وبتسمع كل يوم حاجات وبتقابل ناس وكل واحد بيكلمك في حكاية اوعى إيمانك يهتز هذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا وشوفها بصيغة الجمع أصل احنا في الكنيسة بنبقى جمع مش هذه الغلبة إيماني لا احنا هذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا هو ده اللي يحفظك هو ده اللي يخليك ماشي صح أدي لك مثال كلكم فاكرينه في العهد القديم كان كل الناس بتتريق عليه بتتريق عليه ليه قال لك اصل بيعمل سفينة كبيرة قوي نوح الصديق بيعمل سفينة كبيرة قوي طب يعملها ليه السفينة الكبيرة الراجل ده هيجيب بحر منين وفي يوم جاء الطوفان ولم يكن في الفلك غير نوح وزوجته ولاده الثلاثة وزوجتهم الثلاثة وهم اللي أنقذوا من الطوفان وسائر الحياة الإنسانية راحت في الطوفان هو كان واثق وهو بيحضر وبيبني الفلك السفينة الكبيرة دي إيمانه لم يهتز كل ما تقروا سير قديسين كل ما تعيش في التاريخ كل ما تعرف ان كنيستك عمرها ألفين سنة كل ما تعرف مرت بإيه وعدت بإيه إيمانك لا يهتز كن واثق في إيمانك أول خط نوح الخط الثاني كن إنسان صاحب مبادئ ما تبقاش عايش كده يعني من غير مبدأ أو يعني زي ما بيقولوا أحيان تسمعوها العبارة هو ماشي مع الموجة اوعى تكون ماشي مع الموجة اللي بيمشي مع الموجة السمكة الميتة السمكة الميتة مهما كان حجمها حتى لو كان حوت حوت كبير مع الموج ميت ميت يعني ما فيش إرادة كن صاحب مبادئ دانيال دانيال النبي اتخذ في السبي وبعدين قالوا له تاكل من الأكل ده قال لهم الأكل ده أكل حلو قوي ده جاي منين الأكل ده قالوا له دي ذبائح الأوثان المعبودات بتاعتنا اللي بنعبدها بنذبح لها الذبايح دهيت وبناكلها آه. أما دانيال شوف المبدأ وضع في قلبه ها ألا يتنجس من قطايب الملك ولا من خمر مشروبه خمر مشروبه دانيال ده انت أسير ده انت في بلاد غريبة مش بلدك قال مهما يكون أنا شخص صاحب مبدأ وكلمة مبدأ دي كلمة حلوة قوي لما تقول لي أنا صاحب مبدأ أحترم المبدأ بتاعك على طول الخط الثاني كن إنسان صاحب مبادئ ابني لنفسك مبادئ ما تتهزش يوسف الصديق كان كده أه تسمعوا في التاريخ في تاريخ الكتاب المقدس في العهد القديم الامبراطورة ووشتي بص اللي الملك أحشاويروس حب يجيبها عشان تستعرض جمالها قدام الناس فرفضت ورفضها من الملك يعني رفضها دي رفضها ده تحول وخسرت بيه انها ما تبقاش ملكة وقبلت خليك صاحب مبدأ مهما يكون الحال ايه والمبدأ ده لو كان وصية في الانجيل يبقى مبدأ ناجح والإنجيل النهاردة اللي قريته يقول لك أن نحفظ وصاياه ووصاياه ليست ثقيلة مش تقيل خليك صاحب مبدأ ودانيال نموذج حلو خالص ممكن تحطه قدامك نمرة ثلاثة كن دايما إيجابي في علاقاتك دايما إيجابي هديكم مثال مثال بقصة كده قصة طفولية يعني الولد الصغير ماسك كوباية كده وفيها مية وماشي اتخبط في رجل الكنبة وقعت الكوباية اتكسرت الولد قعد يعيط دي أول مرة يكسر كوباية وطبعا بيحس قدامه إنها حاجة كبيرة قوي أمه بتعمل إيه؟ الأم الشاطرة في أم مش شاطرة تيجي تضربه قلمين وتقول له كلمتين طبعا في كلام ما اقدرش اقوله انا انتوا عارفينه والواد يعيط والام تصوت وبقت موقعه مش كده برضو والام الشاطره بتعمل ايه تيجي اولا الولد خايف فتيجي تطبطب عليه وتجيب حاجه تمسح الازاز المكسور تقول له خد بالك وتشيل الحاجة اللي وقعت على الأرض مش تاخد بالك ما ماشيين كده ماسكين كده نمشي كده ناخد بالنا تعلموا تستثمر الموقف كن إيجابي وأنا أخ تحت الاختبار في الدير طلب مني أخ تحت الاختبار كنت في مطبخ وكنا في وقت الصوم الكبير وبعدين جه ستة من أحبائنا يعملوا تصليح في بعض الجرارات اللي في الدير وكانوا أحبائنا دول مش مسيحيين مسلمين وبيخدموا الدير فرئيس الدير طلب مني ان انا اطلع قطعة لحمة من التلاجة واوضبها واقدمها للضيوف في الغداء كان عندنا قطعة واحدة لان انا في الصوم الكبير فطلعتها وعلى ما فكت من التلج وقطعتها وحمرتها وطلعت ست قطع حطيتهم في طبق والستة ضيوف قاعدين وانا اخ تحت الاختبار لابس الجلابية البيضة وداخل فراحت ال- السجادة اتعثرت فيها وقع الطبق متخيلين مشاعري ها عارفين ولا اقول ولا انتوا كل واحد بقى يتخيل وطبعا مفيش فرصة نعمل تاني والناس جايين على وقت الغدا والناس بعدها ماشيين ويعني ال- العملية شوفوا بقى الإنسان الإيجابي واحد من اللي قاعدين أنقذني من الستة اللي قاعدين وأنا ما كنتش أعرفه قام على طول وراح قايل ايه الارض نظيفه الارض نظيفه وراح جمع الست قطع حطهم على الطبق وراح حاططهم ووزعهم على الضيوف اللي قاعدين وعدت الحكايه انتوا بتسقفوا له مش كده بتسق... تعرفوه انا ما اعرفوش واخدين بالكم ايه الحكايه واحد اتصرف ايجابي واحد اتصرف ايجابي قبل ما اجي لكم على طول حتى كنت قصه بحكيها لنيافه انبا دانيال في العربيه واحنا جايين آه، بيقولوا ملك زمان زمان خالص عمل رحله سياحيه طبعا كانش فيه طرق ولا بتاع فطبعا كان ماشي حافي كانوش اخترعوا الاحذيه فرجع رجله تعبانه قوي فجاب الوزير بتاعه وقال له امر ان كل الطرق تغطوها بالجلد عشان لما امشي عليها رجلي ما تعورش فالوزير قعد كل الطرق هنعملها بجلد ازاي هنجيب جلد منين هنذبح حيوانات قد ايه فقال له يا جلالة الملك ايه رأيك افصل لك حتة جلد على قد القدم بتاعك ومن هنا اخترعوا الايه نعل الحذاء اتصرف ايجابي يا شباب كن شخص ايجابي فكر صح وانت بتفكر في الحياه في المجتمع اللي احنا عايشين فيه في البلد اللي احنا عايشين فيه فكر بطريقه ايجابيه ما تبقاش انسان سلبي ما تبقاش لسان تتكلم وبس زي واحد يقول ايه هم مش هيجيبوا شقق للناس الناس مش لاقيه تسكن يقول له طب والعلاج ايه يقول لك نبني شقق طب وهي نبني شقق مش عايزه فلوس مش عايزه مهندسين مش عايزه م- شركات مقاوله مش عايزه مواد بناء هل كل ده متوفر ولو متوفر هيغطي احتياجات الناس لازم نفكر كن ايجابي اقول لك اكتر مثل في الانجيل كان فيه الصوره الايجابيه مثل السيد المسيح لما تقابل والسامرية إنسانة وحشة وكان تاريخها وحياتها وقفت تجادل ويا المسيح وفي لحظة من اللحظات المسيح قدم لها صورة حلوة كده اذهبي ادعي زوجك قالت له ليس لي زوج وهي مكشرة قال لها بالصواب قلتي يا شايفين ربنا يسوع المسيح في الإيجابية بتاعته راح مصطادها في الكلمة دي كانت النتيجة بقت قديسة وكانت النتيجة إنها بشرت كل بلدها خليك إيجابي هتقول رأي قول رأي إيجابي هتعبر عن موضوع عبر عليه هو اللي بيشتم ده واحد كده يستغل الفيسبوك ولا يستخدم الحاجات التواصل الموجودة في ال social media انه يشتم طب والشتيمة دي هتعمل ايه ان شاء الله هتصلح ايه هتعبر عن ايه في مشكلة عبر وقول كن إيجابي نمرة واحد كن واثق في إيمانك نمرة اتنين كن صاحب مبادئ نمرة ثلاثة كن إيجابي نمرة أربعة كن إنسانا شاهدا لمسيحك أنت تحمل اسم المسيح ما باش اسم بس أنت تحمل اسم المسيح وتكون شاهد له مش هروح بعيد أظن ولادنا وحبايبنا اللي كانوا في ليبيا وتعرضوا للاستشهاد مثال رائع جدا قدامنا كلنا كشباب عملوا إيه في بلد غريبة تعليمهم محدود وبيدوروا على لقمة العيش ومستنيين يرجعوا لأهاليهم ببعض الرزق اللي ربنا يبعته وتعرضوا للموقف ده قال لك لأ لازم أكون شاهد لمسيحي دول شباب زيكم بالظبط وكانوا شهود صح وكان فعلهم وكرازتهم للعالم كله خالص أنا فاكر لما رحت أعزيهم بنت زوجها شاب صغير عشرين واحد وعشرين سنة تقول لي وهي صغيرة تقول لي لو ما كانش عمل كده كنت موتته لو كان عمل حاجة تانية ايه الإيمان الجامد ده شاهد شهادة للمسيح ولذلك لما بعد ثلاث سنين ويلاقوا رفاتهم هناك ونروح الكنيسة كلنا أبونا البطرك والأباء المطارنة والأسقفة والكهنة والشمامسة ونستقبلهم في المطار طبعا دي كانت حاجة غريبة لكن ده تقدير لأنهم صاروا شهود شهود للمسيح كن شاهد لمسيحك بالكلمة بالأمانة بالعمل اللي بتعمله بالدراسة اللي بتعملها أظن قدامنا نموذج رائع بنعيشه في مصر الدكتور مجدي يعقوب مش كده برضو بيخدم قد إيه دكتور مجدي يعقوب بيخدم آلاف من الناس وقول له هتعمل المستشفى والمركز بتاعك فين يقول في أسوان يقول له حد يعمل حاجة في أسوان يقول لا أنا عايز أعمله في أسوان عشان أخدم أفريقيا كمان شوف الفكر مش يخدم مصريين يخدم كمان بعض الناس من الدول الأفريقية ويخدم وربنا يديله الصح كن شاهد بعملك بدراستك بكلامك بمواقفك بأمانتك آخر حاجة قلت لك أنا كن واثق في إيمانك كن صاحب مبادئ وكن إيجابي في علاقاتك مع كل الناس وكن شاهدا للمسيح نمرة خمسة وخلتها نمرة خمسة كن دايما مصليا مصليا ما فيش صلاة يا شباب حتى لو كانت كلمة واحدة هتضيع ما رفعت صلاة إلا وصلت عند المسيح كن دايما مصلي والتقليد عندنا في الكنيسة وفي كنايسنا كلنا الصلاة الدائمة كنيستنا مليانة بالصلوات الكنيسة السوريانية مليانة صلوات ليه الصلاة أصلها قوة فاعلة طلبة البار ها تقتدر كثيرا في فعلها طلبة البار ده ده كلام الانجيل مش كلامي طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها الصلوات ممكن تعمل حاجات كتيرة خالص خالص الصلوات صلواتك مش هقول لك تصلي قد ايه ولا تعمل ايه ولا تمشي بنظام ايه مش هتكلم في لان ده مش موضوع عن الصلاة لكن كن انت انسانا مصليا في التسبحة في القداس في الأجبية في الألحان في الترانيم ما هي دي كلها أشكال من أشكال الصلاة كن دايما مصليا واعرف أن الصلاة تحقق المعجزات الصلاة تحرك اليد التي خلقت العالم أدي لك مثال استفانوس شماس صغير والناس حواليه كل واحد ماسك له حجرة وعايز يرجمه تهمة تجديف طب وبعدين يقول لك ركع يصلي وصار وجهه كملاك وعشان نعبر على الصلاة الجميلة يقول لك ايه يا رب لا تقم لهم هذه الخطية يا اسطفانوس بتصلي من أجل الناس اللي شايلين الحجارة اللي هيرجموك قال آه ما هي دي قوة المسيحية إن أنا أصلي امبارح كان بيزورنا الرئيس الفرنسي وبعدين لما دخلنا الكاتدرائية في العباسية شاف أيقونة بتاعة شهداء ليبيا وبعدين رحنا زورنا البطرسية فشاف شهداء البطرسية فبيقول لي وانتوا كان ايه رد فعلكم ايه رد فعلكم قلت له كان رد فعلنا حاجتين ان احنا بنحب كل الناس حتى اللي عملوا الافعال دي وفي نفس الوقت بنصلي من اجل كل الناس الحب والصلاة الصلاة والحب اوعى يغلبك فكر ويقول لك الزمن ده مش بتاع كده لا الصلاة والحب بتاعت كل زمن كل زمن الخلاصة يا شباب ويا شابات كن إنسان في حياتك ناجحا بعد النعم اللي ربنا عطاها لك دهيت وصورتك وكيانك كن إنسان واثق في إيمانك وصاحب مبادئ وكن إنسان إيجابي في علاقاتك وشاهد لمسيحك وإنسانا مصليا محبا لكل أحد ربنا يحافظ عليكم والآية اللي قدامك هذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا تقولوها وياي لو سمحتوا هذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا كمان مرة هذه والشاهد بتاعها رسالة يوحنا الرسول الإصحاح الأولى إصحاح خمسة عدد أربعة ربنا يحافظ عليكم وبنرحب بسيدنا مرة تانية وحضوره معنا حضور مفرح ويعني هو يوم النهاردة مليان بالنعم وبالذكريات الطيبة بنشكر نيافة أنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها على إعداده وترتيبه مع الأباء الكهنة والخدام والخادمات وطبعا نيافة أنبا بسنتي حلوان ونيافة أنبا يوليوس مصر القديمة ومشاركتهم تفضلوا